كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب بشرى اللقاء دعاء
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فإن استخرت الله تبارك وتعالى أن أخصص حلقة في الشهر لأرد فيها على المعتدين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمتطاولين على أهل العلم آه، لي أربع حلقات في الشهر سأجعل ثلاثة منها إن شاء الله في شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري وأجعل حلقة لرد هذا العدوان الذي هو كالسيل سواء كان في الإعلام المرئي أو في المسموع أو في المقروء وسميت هذا الرد صفعات البرهان على صفحات العدوان نرد على هؤلاء المعتدين بالنقل والعقل وبما اصطلح عليه أهل العلم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم وكنت في الحلقة الماضية تعرضت لأحد الطاعنين على هشام بن عروة رحمه الله تعالى وأنه ذكر أنه لما راجع كتب أهل العلم وجد أن ستة من العلماء أو أكثر طعنوا على هشام بن عروة وقد قلت في آخر الحلقة الماضية أن هذا ليس بصحيح وأنه لم يطعن على هشام بن عروة إلا مالك بن أنس فقط بل وقلت إن طعن مالك ليس بطعن على الحقيقة وذكرت طرفا مما يعني كان بين مدرسة الحجاز وبين مدرسة العراق فأنا آخذ الخيط من هنا لأتمم الكلام عن مسألة هشام بن عروة ثم أدلف اليوم إن شاء الله تعالى إلى موضوعنا في الرد على بعض المتهجمين على الصحيحين بأحاديث لم يفهموا معناها. آه قلت إن هشام بن عروة رحمه الله ثقة متقن لم يطعن عليه أحد من أهل العلم قط بل كما ذكرت لكم في المرة الماضية أجمع أهل العلم على أنه ثبت لكن مالكا كما نقل عنه لم يرضى عن طريقته في أداء الحديث لما دخل العراق وذكرت الخلاف بين أهل العراق وبين أهل الحجاز فيما يتعلق بأدوات التحمل أنا هردد الكلام الذي ذكرته في آخر حلقة الماضية عشان بس يبقى الكلام متماسك أدوات التحمل هي الصيغة أو الكلمة التي تنقل أنت بها الكلام الذي وصل إليك أنا النهاردة وأنا جالس أنا في موضع الأداء موضع الأداء يعني يعني أتكلم وأنتم الآن تسمعون مني فأنا أؤدي ما عندي وأنتم تتحملون ما تسمعونه مني والتحمل هو إدراك الشيء وفهمه كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا حملوا التوراة أي أمروا بحملها ثم لم يحملوها أي لم يؤدوها يبقى عندي التحمل هو التلقي يبقى أنا الآن أؤدي ما عندي بالكلام وأنتم تتحملون ما عندي بالكلام زي أنت عارف البطارية البطارية أنت بتشحنها لما بتشحنها بتبقى البطارية في في وقت الشحن إيه؟ في بتتحمل بتتحمل يعني بتاخد الشحنة لما بتحطها في السيارة بتبتدي تؤدي الشحنة المختزنة فيها علشان خاطر إيه تؤدي دورها أدي معنى التحمل والأداء فأنا النهاردة عندما أتكلم وأقول أقول كلاما أي كلام أنت بعد انتهاء المجلس تاخد كلامي وعايز تنقله إلى رجل آخر يا ترى هتقول إيه بقى هتقول عن أبي إسحاق أنه قال ولا هتقول سمعت أبا إسحاق ولا هتقول أخبرني ولا هتقول أنبأني ولا هتقول قال لي لازم تقول كلمة من دي وأنت تنقل عني الكلمة دي اللي أنت بتستخدمها وأنت تنقل عني اسمها أدوات التحمل كان في إشكالية في بعض أدوات التحمل ما بين مدرسة العراق وبين مدرسة الحجاز كما قلت لكم فيما يتعلق بمسألة العرض والسماع كان أهل العراق يقولون السماع من لفظ الشيخ أقوى من العرض على الشيخ العرض اللي هو إيه تلميذ يقرأ ويعرض على الشيخ والشيخ يسمع ويقر يقول له حدثكم فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا يقول له نعم يبقى إذا الشيخ أقر القارئ يبقى ده اسمه عرض التلميذ بيعرض الكلام على الشيخ والشيخ يقر أو ينكر لا أهل العراق قال لك لا العرض لا السماع المباشر لما الشيخ يقول حدثني فلان عن فلان ده أقوى من لو واحد أرى عليه كان أهل الحجاز وعلى رأسهم مالك يرون هذا تنطعا يقول لك لا العرض كالسماع واستدلوا بأدلة من أظهرها القرآن هو القرآن الشيخ ولا بيقرأ القرآن على التلميذ ولا التلميذ اللي بيسمع على الشيخ التلميذ هو اللي بيسمع يعني التلميذ عمال يقرأ وعمال يعرض القرآن على الشيخ يبقى ده اسمه عرض طيب إذا كان هذا في القرآن وهو جائز باتفاق الجماهير ازاي يبقى العرض أقل من السماع على الأقل العرض مثل السماع وقال إبراهيم بن سعد أحد أئمة المدينة لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق العرض مثل السماع بل رد مالك رحمه الله ردا عمليا على أهل العراق وهو أنه ظل سبع عشرة سنة لا يقرأ الموطأ من لفظه على أحد حد عايز يسمع الموطأ من مالك يقول له التمس من يقرأ لك أنا لا أقرأ الموطأ على أحد حتى أن الشافعي رحمه الله لما جاء إلى مالك وأراد أن يسمع الموطأ قال له التمس من يقرأ لك فقال الشافعي أنا قارئ فقرأ فأعجبه أعجب مالكا لغة الشافعي رحمه الله والشافعي كان فصيحا تربى في قبيلة هذيل وأفصح العرب وحفظ عشرة ألاف بيت وكان يعني كلامه حجة وفي صحيح مسلم إذا أراد مسلم أن يروي حديثا عن مالك من طريق يحيى بن يحيى يقول هكذا حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك يبقى إذن قرأت على مالك يعني بيعرض الموطأ على مالك إنما مالك يقرأ على حد لا ما كانش بيقرأ على حد ليه إمعانا في الرد على أهل العراق فهشام بن عروة لما دخل الكوفة في العراق وما أعلمه دخل بلدا في العراق غيرها غير الكوفة في المرة الأولى قال أخبرني أبي سمعت عائشة في المرة الثانية قال أخبرني أبي عن عائشة في المرة الثالثة قال عن أبي عن عائشة فالكلام ده لم يعجب مالكا عشان كده يعقوب بن شيبة بيقول إيه بيقول فكأن هشام بن عروة تسهل لأهل العراق في الأداء يعني بدل ما يقول أخبرني وسمعت العن عن وإيه الإشكال اللي فيها بقى فمالك رحمه الله ما كانش عاجبه ان هشام بن عروه يتساهل لاهل العراق بالذات فقام ايه قال والله انا ما كانش عاجبني ان هو عمل كده كنت اتمنى ان يفعل غير ذلك فين الجرح اللي مالك جرحه لهشام بن عروه هل قال هشام بن عروه سيء الحفظ مثلا هل قال هشام بن عروه واهم في احاديث لا كل المساله أن مالكا ما أعجبه أن يتسهل هشام بن عروة في أدوات التحمل لما حدث العراقيين أدي اللي حصل بس يبقى ده اسمه جرح مجمل يعني كأن مالك بن أنس قال فعل هشام خلاف الأولى وكنا نتمنى أن يحتفظ بأدوات التحمل هذا عند علماء الجرح والتعديل ليس بجرح أصلا ولو سلمنا أنه جرح فده اسمه جرح مجمل مجمل يعني ايه يعني غير مفسر هذا لا يقف امام التعديل المحقق الذي اجمع العلماء على ثقه هشام بن عروه فيه ده حاجه الحاجه الثانيه ان يحيى بن سعيد القطان قال رايت مالكا في المنام فسالته عن هشام بن عروه فقال ما حدث به عندنا في المدينة فهو يعني إيه؟ يعني كأنه يصححه وما حدث به في العراق قال فكأنه يوهنه هناك اتفاق بين أهل العلم أنه لا يؤخذ من الرؤيا أحكاما المنامات لا يؤخذ منها أي حكم يعني مثلا لو النهاردة آه 28 شعبان غدا إما أن يكون 29 شعبان آه النهاردة 29 شعبان بكرة إما أن يكون المتمم لشعبان أو يكون أول رمضان زي النهاردة كده النهاردة 28 ذو القعدة 1429 يوم الأربع بكرة الخميس 29 ذو القعدة يوم الجمعة هل يا ترى ده 30 ذو القعدة ولا أول ذو الحجة هنستطلع الهلاء لا افترض بقى واحد من أهل الصدق والضبط والأمانة ويرى الرؤيا كفلق الصبح أتاه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له غدا أول رمضان أو أول ذي الحجة وأنا بقول لك ده رجل صالح ويرى الرؤيا كفلق الصبح اللي يراه يعبره في الحقيقه لو ان الرجل بقى 29 شعبان بكره يا ترى المتمم لشعبان ولا اول رمضان جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل في المنام وقال له غدا اول رمضان طيب هل يلزمه ان يصوم وهل لو بلغ الامه بهذه الرؤيا يجب على الامه ان تصوم عند اهل العلم جميعا لا يجب عليه ان يصوم ولا يجب على الأمة أن تصوم مع أن الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا كما هي في الكتب فده إذا كان في مثل هذا فلما يحيى القطان يقول أنا شفت مالك في المنام وسألته عن هشام بن عروة قال له ما حدث به في المدينة فصحيح وما حدث به في العراق فكأنه يوهنه يؤخذ من هذا حكم طبعا لا لا يؤخذ من هذا حكم النقل الثاني اللي نقله عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال بلغني عن مالك أنه كان لا يرضاه وابن خراش لم يدرك مالكا مين الواسطة بقى اللي بين ابن خراش وما بين مالك لو أنا عايز أشتغل بقى بالأسانيد هتلاقي المسألة حتى مطعون فيها فيما يتعلق بمالك سلمنا أنه ثبت عن مالك أنه كان لا يرضاه قلت لكم وجه الكلام عن مالك كل القصة أنه تسهل الأهل العراق لا أكثر ولا أقل عشان كده ابن القطان الفاسي رحمه الله لما تكلم في هشام بن عروة الذهبي شن عليه الغارة في كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال وقال فدع عنك هذا الخبط بيقول بيكلم ابن القطان الفاسي اللي بيقول ان هو تغير قال فدع عنك هذا الخبط فهشام شيخ الاسلام ولكن احسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان زعلان من ابن القطان الفاسي انه تعرض لمثل هشام ابن عروه فلما يجي واحد يقول لي بقى انا بحثت في الكتب ويلبس بقى رداء الاستاذيه ويقول لك ده طعن عليه سته وطعن عليه اكتر من سته والكلام ده هو انا قلت لكم ليس في الكتب طعن إلا عن مالك وقد أثبتت بقوانين أهل الحديث أن هذا ليس طعنا على هشام ابن عروة ده الكلام ده إيه تتمة الحلقة الماضية إنما اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة عدة أحاديث وأنا يعني أعتقد أن الوقت لن يسمح بي يعني الرد عليها جميعا لكن أنا سأقرأ عليكم ما كتبه واحد من هؤلاء لتعلموا ادبهم وتعلموا اخلاقهم وتعلموا كيف ينظرون الى اهل العلم ولن اعلق لان كلامه هو اكبر تعليق على ادبهم بس قبل ما اتكلم في المساله ديت اريد ان اؤصل اصلين الاصل الاول أن المقلد لا يجوز له أن يلبس ثياب المجتهدين وهو يتكلم والمرء إذا دخل في باب الاجتهاد في النظر لابد أن يكون صاحب أهلية ما يجيش واحد يتكلم أي كلام آه ممكن كلامه عند الجهلة يجد مجالا لكن عند أهل العلم يكون المرء كما قال الشاعر أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب يستهجنه أهل العلم وإن كان هو بيحب يهمبك فالهمبكة دي ممكن تنفع عند الجهلة لكن عند أهل العلم لا ومن تعرض لأهل العلم وجرحوه فهذا هو الذبح حقا لكن لا يحس بضربة الإبرة مبنج سلم يكون ما عندوش إحساس ومتبنج لما تديله إبرة ما يحسش بيها يعني شوف الجماعة اللي هم اللي احنا بنرد عليهم دول دول من بني همبكة في قبيلة كده اسمها بني همبكة يعني. شغالين بالايه بالحدوتة دي فكروني بواحد نحوي كان له صديق فراح مرة هذا النحوي يسأل عن صديقه فطلع له أخوه فقال أخوك هنا قال له ذهب يستعذب لنا الماء هو المفترض عشان ينطق صح يعني يقول ذهب يستعذب لنا الماء فما قايل له لا دي اسمها الماء ده النحو اللي بيقول لي ايه لاخو صديقه يعني جاء في اليوم التالي قال له أخوك هنا قال له أخونا أخي جاءنا بالماء قال له لا المفروض تقول الماء قال له يا عم أنت لسه قايل امبارح الماء هو أنت كل شوية تغير رأيك ولا إيه؟ قال له لا ما أصل الباء حرف جر وأتانا بالماء لازم تكسر فده قال ده النهارده مش فايد باين علينا راح الراجل النحو ده وجاي يسأل عن صديقه في اليوم الثالث فقال له أخوك هنا هيقول له إيه هينصب له يقول له لا ده مكسور يكسر له يقول له لا ده مرفوع فعشان يخلص منه قام قايل له إيه قال له لا لي لو خد بقى اللي يعجبك عايز ترفعها عايز تنصبها عايز تجرها اهي لا لي لو خد اللي انت عايزه هو مش هنا وخلاص في ناس شاغلين بال بال بال بالحدوته دي زي الراجل ده لا لي لو لا المقلد قبل ما يكتب لازم يبحث عن عرضه وسمعته بين اهل العلم ولا يغرنه أنه أمسك قلما وكتبا في جريدة وكتب في جريدة لا فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه اوعى يكون فاكر الكلام اللي هيكتبه ده لن يعرض عليه يوم القيامة سيعرض عليه ولما يلبس ثياب المجتهدين وهو غارق في التقليد يقلد غيره إذا وافق هواه هذه مشكلة عليه يوم القيامة ومعرة عليه في الدنيا إن كان يحس بذلك ولا أجد مثلا لهؤلاء المقلدين من هذا المثل الذي ضربته عائشة رضي الله عنها لأبي سلمة ابن عبد الرحمن وأنا طبعا لا أقصد المثل كله وإلا فأبو سلمة ابن عبد الرحمن من أساطين العلماء الكبار وطبعا لا أقصده بكلامي فهذا سيد من السادات ثقة وفهما وعلما وإدراكا لكن قلد في مسألة ولم يتحقق من دليله فضربت له عائشة رضي الله عنها مثلا كان في أول الإسلام أن الرجل إذا أتى امرأته ولم ينزل لا يغتسل لا يجب عليه غسل ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء يعني ايه الماء من الماء الماء الأولانية اللي هي المية اللي انت بتغتسل بيها والماء الثاني اللي هو ماء المني فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمنيت الماء الثاني فاغتسل بالماء الأول اللي هو الماء الطهور يعني يبقى الماء أي الغسل لا يكون إلا من الماء اللي هو المني هذه معنى الماء من الماء وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفتي بهذا ولم يبلغهم الناسخ لهذا الحديث فطلع أبو سلمة بن عبد الرحمن وجعل يقول الماء من الماء الماء من الماء وقال الكلام ده في حضرة من؟ في حضرة عائشة رضي الله عنها فقالت له يا أبا سلمة مثلك أهو ده المثل اللي ضربته له بقى مثلك كمثل الفروج الفروج الديك الصغير سمع الديك تتصيح فصاح معه بس الديكة اللي هي إشارة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم الجماعة المخضرمين من العلماء قال له سمعتهم يقولون قولا فأنت تقول مثلهم ولم تتحقق من المسألة إني سمعت ده كلام عائشة رضي الله عنها إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل هذا الحديث الناسخ يبقى سمع الديكة تصيح فصاح معه آدي إيه آدي شأن المقلد يقول كلاما غير محقق المقدمة الثانية اللي عايز أقولها أن الفهم نعمة وليس من حقيقة الفهم أنك إذا رأيت نصين متعارضين تضرب أحدهما بالآخر لا العلم حقا أن تستطيع الجمع بين نصين صحيحين ما بقولكش نص ضعيف ونص صحيح لا النص الضعيف اركنه على جنب ويبقى النص الصحيح بلا معارض لكن افترض ان انا عندي نصان نص صحيح ونص صحيح وظاهرهما التعارض ده بيعارض ده اللي بيفهم يستطيع أن يجمع بين هذا وذاك بوجه من وجوه الجمع المعروفة اللي ما بيفهمش يقول لك لا الاتنين معارضين بعض ارمي واحد وخد التاني وقد يقع عدم الفهم لبعض أفاضل بني آدم أنا مش لازم يفهم كل مسألة ساعات يبقى في مسألة تند عن فهمه وكمان مسألة وكمان مسألة وكمان مسألة بس عنده مئة ألف مسألة عرف يسلك فيها يبقى من العلماء وكونه ما عرفش يوفق ما بين حديث حديثين ثلاثة أربعة خمسة لا يضره طالما شهد له أهل العلم بالأهلية وهذا شرط أن يشهد له أهل العلم بالأهلية يعني مثلا إذا أخذنا قبة بني آدم اللي هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم آه قال الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وعشان ما تتصورش أن سليمان عليه السلام لما فهم القضية ديت عاد بالنقص على داود أنه لم يفهمها فقال عز وجل وكلا آتينا حكما وعلما فإياك أن تنتقص داود عليه السلام لمجرد أن فاتته هذه المسألة عشان كده ربنا عز وجل إيه وكلا آتينا حكما وعلما يبقى هو عالم لكن ندت عنه مسألة ايه بقى المسألة اللي, اللي, اللي ندت عن داود عليه السلام كان في جماعة لهم غنم وآخرون لهم حقول عنب عنده كم حقل كده في عنب اللي عنده غنم الغنم تسربت بالليل أصل النفش إذ نفشت فيه غنم القوم النفش هو الرعي ليلا الغنم خرجت بالليل قامت داخله على غيطان العنب كلت الورق وما خلتش وكلت العنب وما خلتش حاجه يعني الغنم افسدت ايه افسدت حقول العنب فالجماعه بقى بتوع العنب ما عجبهمش القصه دي قاموا رايحين لداود عليه السلام قال خلاص يبقى جزاء وفاقا لأصحاب الغنم تاخدوا الغنم بتاعتهم وهم خارجين من عند داود لقيهم سليمان عليه السلام قال ماذا قال لكم داود قال والله ادى الغنم بتاعتنا للجماعة بتوع العنب فدخل على أبيه فقال له أو غير ذلك يعني نحكم بحكم تاني قال له تحكم بإيه؟ قال له الجماعة المتضررين اللي هم بتوع العنب ياخدوا الغنم يشربوا يشربوا من ألبانها والولدة بتاعة الغنم ياخدوها وينتفعوا بالغنم والجماعة بتوع الغنم ياخدوا غيطان العنب يصلحوها ويزرعوها لحد ما يرجعوا العنب زي ما كان أما العنب يرجع زي ما كان الجماعة بتوع العنب يرجعوا الغنم لأصحابها قال هو ده العدل هي دي القضية بقى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ودي ودي مقررة في ديننا أن الضمان على أهل المواشي يكون نهارا أن الضمان على أهل المواشي يكون ليلا أما نهارا لا ما لهمش ضمان يعني لو أنا رابط الجاموسة في الغيط ورابطها كويس الجاموسة لفعت الوتد وخلعته وقامت رايحة غيط واحد وكالت منه هل يلزمني أنا ان انا اعوض الراجل صاحب الحقل اللي فيه برسيم مثلا اذا كانت البهيمه كانت ايراد برسيم هل يلزمني انا بعد ما اخذت احتياطاته وربطتها والكلام ده يلزمني ان انا اسدد له ثمن البرسيم اللي البهيمه اكلته لا طب لو الجاموسه خرجت من الزريبه بالليل وقامت فاتحه الباب وخرجت واكلت البرسيم ده يلزمني ايوه يلزمني لان كون البهيمه تفتح الباب ده غلطه مني المفروض انا اكون قافل الباب بالمسك البهيمه بقى ما عندهاش يعني الذكاء انما فاتحه المساك ولو قفلت تقوم فاتحه القفل وطالعه لا يبقى ده اهمال مين من مين اهمال من البني ادم اللي هو صاحب الجاموسه بالليل ما ربطهاش كويس لكن بالنهار عشان كده ال- في في بعض الاحاديث والبهيمه جرحها جبار لو البهيمه خلعت الوتد بالنهار وطلعت وداست على واحد انا معليش حاجه لكن بالليل عليا يبقى إذ نفشت فيه غنم القوم النفش كما قلنا هو الرعي إيه؟ الرعي ليلا يبقى ربنا عز وجل ما بيقول ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ودي مش أول آه، مسألة سليمان عليه السلام يرزق فهمها ولا يرزقه داود عليه السلام عندنا برضو الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان على زمان داود عليه السلام كل امرأة لها ولد الولا المرأتين دول كل واحدة حطت ابنها قام الديب جاي واخد ولد من الولدين دول وهرب بيه ياكله فما بقي من الغلامين الصغيرين إلا واحد فالأمين دول جم لقوا الولد ده فاختصموا عليه ده تقول ابني والتاني تقول ده ابني قال طب مين اللي هيت... مين اللي هيتوه عن ابنه يعني؟ في واحده بتستعبط في المساله دي فقاموا واخدين القصه دي ورايحين لداود عليه السلام. المرأة الكبرى بكت بقى وولولت وابن حبيبي ضنايا مش عارفين الكلام ده والتانية ساكتة خالص. ساعات الحزن لما يبقى بلغ مداه البني آدم يتجمد مكانه. يتبلد لا يعيط ولا يظهر عليه أي حاجة لكن الحزن اللي في قلبه لو وزع على مدينة لصاروا حزانة وفي واحد بقى ما بيستحملش ولا واحدة ما بتستحملش اللي واحد شاكها بشوكة تصرخ وتعيط وما تعرفش الزرار اللي بيتكوا عليه فين اللي بينزل الدموع فورا دي فطبعا الأنبياء إنما يحكمون على نحو ما يرون فلما شاف واحدة بتولول وتقول ابني ومش عارف ايه والكلام ده والتانية ساكتة قال لك والله المناسب إن تكون دي أمه فأعطى الغلام قضى به للمين للمرأة الكبرى فلما خرجتا المرأتان لقيتا سليمان عليه السلام ها قال ماذا قال لكما داود فالمرأة الصغرى قالت قضى به لهذه وهو ابني فقام داود سليمان عليه السلام فكر وقال طيب على أي حال طالما ان احنا يعني مش عارفين بقى ده ابن مين بالظبط خلاص نقسمه نصين وكل واحدة تاخد نص هات السكينة وحط الولد وهيشق نصين قامت المرأة الصغرى صرخت وقال لا أريده أعطيه لها فحكم به للصغرى هذه حيلة الإمام النسائي بوب يعني بيعني أن القاضي له أن يحتال لكي يظهر الحق كما فعل داود عليه السلام كما فعل سليمان عليه السلام احتال حيلة ورجع الولد لأمه كذلك ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة سليمان عليه السلام إن كان في في بني إسرائيل امرأة جميلة وكان في أربعة من السادة بتوع بني إسرائيل كل واحد يريد أن يصل إلى هذه المرأة ليفجر بها المرأة امتنعت أبدا منهم فأرادوا أن يدبروا لها مكيدة فهم الأربعة كده قاموا رايحين لداود عليه السلام وقالوا إن إحنا نعرف فلانة الفلانية مكنت كلبها منها وواخدة على قصة الكلب وهي ما هما الاتنين مع بعض كده فبعت داود عليه السلام قال هاتوها هاتوها علشان إيه؟ عشان نرجمها فلما دخلت المرأة على داود عليه السلام ومفيش بينة عندها هيرجمها فسليمان عليه السلام علم بالقضية دي فدخل على داود قال ألا أو غير ذلك قال له طب إيه قال له إحنا نجيب الأربعة كل واحد لوحده ونسأل كل واحد عن لون الكلب اللي هم بيتهموا المرأة بيه طيب جاب الأولاني طب الكلب اللي هي بتعاشره لونه إيه قال لونه أحمر قال له طب اطلع جاب التاني قال له أسود جاب التالت قال له أغبش جاب الرابع قال له أبيض يعني ما فيش ولا واحد عارف لون الكلب مع انهم لما قالوا قالوا ان في كلب معين كده وبيدخل عليها ومش عارف بيعمل ايه وخليه والكلام ده فامر داود عليه السلام بقتلهم الاربعه بدل ما كانت المراه ايه ستقتل وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرج اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان فممكن رجل الفاضل تغيب عنه مسألة من مسائل الفهم وحتى لا يظن ظان ان ده نقص فيه قال وكلا اتينا حكما اعلم ده فيما يتعلق بقبه بني ادم من الانبياء صلوات الله وسلامه عليه كذلك مثلا يشبهه قول النبي عليه الصلاه والسلام المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وعشان ما فيش حد يستهين بشان المؤمن الضعيف قال وفي كل خير طب ايه الخير اللي فيهم الايمان هذا مؤمن وهذا مؤمن لكن المؤمن الاولاني اقوى والمؤمن الثاني ضعيف ففضله الاول بالقوه انما وفي كل خير للايمان اللي موجود عندهم هما الاثنين فاحنا عايزين نقول ان الرجل الفاضل والعالم الكبير الذي له اهليه وشهد له اهل العلم بالاهليه وانا بتك على كلمه الاهليه دي عشان كل هذا المتكلمين ليس لهم اهليه في الحقيقه عشان هم عمال النهارده عمال يقول لك هذا الصحفي الع- ال- الذي اثار الدنيا يقول لك البخاري ومسلم مش معصومين و... وبعدين فيهم اخطاء انا اقول هذا الرجل اخترع فريه ويرد عليها ايه الفريه اللي هو اخترعها التي ما قال ب... ما قال بها عالم قط وانا بقول قط اهو بس عالم مش جاهل ما قال بها عالم قط ما قال عالم قط ان صحيحي البخاري ومسلم كالقران لا في احاديث انتقدها اهل العلم مش الجهله انتقدها اهل العلم ولهم ملاحظ معينه فالمسألة لو هي ما بين أهل العلم مفيش إطلاقا أي مشاكل الخلاف بين أهل العلم جائز لا فرق بين غالبهم ولا المغلوب بس يكونوا من أهل العلم ومن أصحاب الأهلية لكن ما يجيش جاهل يردد كلام أهل العلم يقول الدار قطني اعترض على البخاري في أحاديث أيوة يا ابني ده الدار قطني مش أنت دار قطني لما يعترض رجل يأتي بحجة وماشي تبع القوانين قوانين الرواية ما تقولش علشان الدرقطن اعترض اشمعنى أنا ما اعترضش وقد وقع شيء من هذا لي مع بعض من له منصب كبير في في المسائل الشرعية لقيته كتب في مجلة من المجلات إن البخاري فيها أحاديث ضعيفة فأنا ما, ما تصورتش أبدا مع علو منصب هذا الرجل أن أتكلم بهذا الكلام فشددت الرحلة من بلدي إليه هنا في القاهرة ودخلت عليه قلت له يا مولانا والله المجلة المجلة الفلانية كتبت تحت عنوان أن البخاري في أحاديث ضعيفة ونسبت إليك كلاما أنك تقول أن في أحاديث ضعيفة فأنا خايف يكونوا دسوا عليك الكلام وان ما تكونش انت اتكلمت بالكلام ده قال لي لا انا اتكلمت بيه فعلا قلت له طيب انا رجل متخصص في علم الحديث بقالي 30 سنه وما اعلم عالما قال ان البخاري في احاديث مكذوبه فهل تستطيع ان تعلمني الان هل في احاديث مكذوبه في البخاري ايه هي ايه ايه, إيه, إيه, إيه يعني قال لي اجيب لك المتخصصين يردوا عليك قلت له بس فضيلتك اللي كتبت انا مش علاقه بالمتخصصين انت فضيلتك اللي كتبت قال لي بالنص الذي احفظه احفظه ونقش على صفحه قلبي قال ما كله بيتكلم في البخاري جت علي انا خلاص المساله سداح مداح الدار قطن يتكلم في بعض حديث في البخاري يجي بقى كسير وعوير وثالث ما فيه خير يقول وانا كمان زي الدار قطن ادي الفوضى التي نعيش فيها الان زي ما قلت لكم الدين علوم الاسلام ليس لها حمى مفيش حد بيحمي علوم الاسلام كلأ مباح كل واحد يتكلم على كيفه اول ما تيجي تقول له ممنوع الكلام يتباكوا بقى على حريه الراي ويرفعوا بقى للمجلس العالمي لحقوق الانسان والمش عارف ايه والكلام ده وقصفوا اقلامنا وبتاع والكلام ده يقوموا الدنيا ما قعدوهاش عشان يتكلم الكلام اللي هو عايزه لا لا يجوز ان يتكلم في دين الله عز وجل الا من له اهليه فانا عشان كده بقول ان بعض اهل العلم الكبار ممكن يند عليه عبارة فهم نص أو نصين أو ثلاثة لأن الفهم في العلم شيء ومعرفة العلم شيء آخر ممكن يبقى الدليل عندي عندي دليل واحد أنا ما أعرفش أطلع منه إلا فايدة واحدة يأتي عالم من العلماء يطلع منه مئة فائدة الفرق بينه وبين هذا العالم إيه أنني نظرت إلى ظاهر الكلام إنما العالم الآخر تصرف في الكلام عنده دلالة منطوق وعنده دلالة مفهوم عنده مفهوم موافقة عنده مفهوم مخالفة ودي كلها عبارة عن قوانين العالم ممكن يقلب الدليل الواحد يطلع منه عشرات الأحكام واحد تاني ما يعرفش يطلع منه حكم واحد طيب نأتي النهاردة بقى على بعض النماذج اللي صاحبنا عمال يكتب ويقول لك البخاري ومسلم من أكبر العلماء بس ما فيش حد معصوم طب أنا عايز أقول حاجة هل هناك عالم في الدنيا قال إن البخاري ومسلم كالقرآن لا يجوز لأحد أن ينظر إلى حرف فيهما الكلام ده ما قاله عالم قط يبقى الرجل اخترع الدعوة وعمال يرد على اللي اخترعه وإلا فمعلوم عند العلماء أن أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل هما البخاري ومسلم ده مش معناه ان البخاري ومسلم ما فيش احاديث فيها اخذ ورد لا في اخذ ورد وكل العلماء قالوا هذا وسجل السيوطي حتى هذا الكلام في الفيته في علم الحديث قال ان كان زمان العلماء بيصنفوا الكتب على الابواب يقول لك باب في الطهاره باب في الصلاه باب في الزكاه باب في النكاح باب في في مثلا الفرض الخمس باب في الجهاد ويريدون احاديث كيفما اتفق وممكن تكون أحاديث اللي فيها صحيح واللي فيها ضعيف أو أحاديث موصولة أو أحاديث مثلا منقطعة الإسناد أو الكلام ده ده كان في الأول لحد البخاري ما جه غير وجه الدنيا في التصانيف يعني شوف السيوطي بيقول إيه رحمه الله في الألفية بيقول وأول, جا وأول جامع الحديث والآثر ابن شهاب آمرا له عمر عمر بن عبد العزيز وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب الجامع للأبواب يقول لك باب في كذا باب في كذا جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك كابن جريج في مكة وهشيم في واسط ومالك في المدينة ومعمر بن راشد في اليمن وابن المبارك في خراسان كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر ووالد المبارك وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل وانتقدوا عليه ما يسير فكم ترى نحوه ما نصيرا وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدم أشوف شوف السيوطي بيقول لك إيه أول الجامع وأول الجامع باختصار على الصحيح فقط البخاري هو الذي اقتصر على الصحيح بس ومسلم من بعده والأول اللي هو البخاري يعني على الصواب في الصحيح أفضل وانتقدوا عليه ما يسيرا مش ده إثبات إن في علماء انتقدوا على البخاري ومسلم أحاديث أهو لكن أحاديث يسيرة بجنب ما جمعوا فكم ترى نحوهما نصيرا العلماء اللي جم بعد كده لقوا الدار قطني أعل بعض الأحاديث قالوا لا لا الدار قطني أنت غلطان ورأي البخاري أصوب ورأي مسلم أصوب أصوب ليه؟ عشان واحد اتنين تلاتة أربعة الدليل الأولاني الثاني الثالث الرابع ولا مانع أن يكون الدار قطني قد أصاب بس ده مجتهد مع مجتهد ومعروف عند أهل العلم أن قول المجتهد ليس بحجة على مجتهد آخر زي ما البخاري له وزن تقيل الدار قطن له وزن تقيل بس هما الاثنين لما بيتكلموا عارفين بيتكلموا في ايه ليه لان زي ما قلت لكم زمان في وانا بشرح في بعض قواعد المصطلح احنا عندنا اي خبر من الاخبار اي روايه مش لازم ينقلها راوي ولا هتيجي من الهوا كده لا لازم ينقلها راوي يبقى انا عندي روايه وعندي راوي جميل مين الأصل ومين الفرع الأصل الراوي والرواية فرع عن الراوي أنا لما أقول حدثني فلان أنا الأصل لأن أنا اللي قلت الكلام فالكلام فرع علي أنا الأصل والرواية فرع فالرواه زي ما قلنا عشان أنا أقبل خبر راوي من الرواه لابد ان انا اعرف مرتبه هذا الراوي من الضبط والاتقان والدين اشوف خبره هينفع اخده ولا لا اذا كان ثقه ثبتا امينا دينا خيرا اشتهر تعديله وقل جارحوه او جرحه واحد جرحا غير غير مفسر جرح مجمل يبقى انا اخد روايه الراوي ده طب الحكم على الرواه مساله اجتهاديه واحد راح رحل وسافر الى البلاد وسال عن الراوي وجاب أصله وفصله واحد ما سافرش ولا بذل هذا المجهود مين اللي يقدم قوله على الثاني في الحكم على الراوي اللي سافر وسبر أخباره وتعب عليه ولم أقوال الدنيا فيه ده أقول له لا ده هو اللي عارف بالراوي أنت ما, ما تعرفش يبقى ده يقدم طب اللي بحث وسبر وعرف والكلام ده قال لك الراوي ثقة التاني قال لك والله يعني بلغني ان هو كده ما كانش مظبوط وكده طيب اللي قال الراوي ده ثقة هيصحح حديثه ولا لا هيصحح حديثه اللي قال لك لا ده ما كانش تمام وما عجبنيش ومش عارف ايه بتاع هيضعف حديثه ولا لا هيضعف حديثه ادي واحد صحح وادي واحد ضعف ده مجتهد وده مجتهد انا اعرف اوازن بينهم ازاي بقوانين اهل العلم اعرف ده هو اللي غلطان ولا ده هو اللي غلطان ادي ادي المساله قوانين ما هيش لعب مش اي واحد يعرف يفك الخط ويروح يقرا لي صفحتين في كتاب مصطلح ويعرف يعني معلق ويعني منقطع ويعني مش عارفين الكلام ده يجي يفرد عضلات ويقول نحن هنا انا هقول لك اهو اوريك بقى ادب الجماعه دول واخلاقهم عشان انا لما جيت واتهمت واحد من هؤلاء بانه جاهل أقاموا الدنيا ولم يقعدوها قال لك على بد يتعلم أدب الحوار ولا بد يتعلم الأدب ويتعلم بقى عدم التطاول على الخصم ومش عارف يعمل مع أنني وصفت هذا المتكلم بما فيه ما قلتش أكتر من كده ودللت على أنه جاهل على الأقل في المسألة اللي أنا بقولها مش لازم يكون جاهل في كل حاجة لا ممكن يبقى عالم في حاجات كتير بس المسألة اللي أنا برد عليه فيها جاهل جاهل جاهل المذهب الثلاثي شوف بقى المؤدبين بقى ولاد الأصول اللي هم تربوا من نعومة أظفارهم سأل سؤال سأل سؤالا في الجريدة بيقول إيه بقى السؤال هل أخرج البخاري ومسلم أحاديث متنها منكر واضح النكارة الجواب نعم وسأعطي مثالا شوف يا سيدي بقى أنا نقل كلامه بالنص أهو قال أخرج البخاري حديثا لا يقبله الشرع ولا يصدقه إلا المجانين من ظاهر الجنون أنا هجيب لك الخبر ده بعد كده ثم قال وهذا الحديث منكر المتن لا يقبله عاقل ولا حتى مجنون وأنكره على البخاري كثير من العلماء قديما وحديثا لكن العجب أن مقدس البخاري أخذوا يتنطعون بتكلف ممجوج وأحمق لتصحيح هذه الخرافة أنا مش هرد ولا هقول لكم ده مؤدب ولا سيء الأدب لأن الكلام الكلام يعني بيشرح نفسه لما يكون حديث في البخاري يقول لا يصدقه لا العقلاء ولا المجانين من ظاهر الجنون يبقى ده اتهام للبخاري انه مجنون ولا لا ايوه ده اتهام للبخاري انه مجنون ده اتهام لكل شراح البخاري اللي هم 300 عالم مجانين ولا لا ايوه مجانين ده اتهام لكل العلماء الذين قرأوا صحيح البخاري وهم بالملايين من لدن عصر البخاري إلى عصرنا هذا دول كلهم مجانين ولا لا أيوة كلهم مجانين بالعبارة ديت إن في صحيح البخاري حديث لا يصدق لا عاقل ولا مجنون ظاهر الجنون وكثير من العلماء قديما وحديثا أنكروا على البخاري أنا بقى هدخل في المسألة دخولا علميا وأقول لكم المسألة ماشية إزاي إيه بقى هو الخبر اللي هو البخاري اتهم بالجنون عشانه حديث رواه البخاري في مناقب الأنصار في باب أيام الجاهلية رواه عن نعيم بن حماد عن هشيم بن بشير عن حسين عن عمرو بن ميمون والخبر في صحيح البخاري مختصر لكنه ورد في معجم في مستخرج الإسماعيلي على البخاري ورد مطولا من طريق عيسى بن حطان عن عمرو بن ميمون وأنا سأورد إيه سياق الإسماعيلي سأورد سياق أبي بكر الإسماعيلي عشان هو إيه مبسوط شوية قيل لعمرو بن ميمون وطبعا عمرو بن ميمون هذا ثقة ثبت وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله قيل له ما أعجب شيء رأيته في الجاهلية قال بينما أنا في غنم قومي بيرعى الغنم إذ رأيت قردة وقرد قرد عجوز وقردة شابة القردة الشابة مد إيدها كده والقرد العجوز نايم على إيه نايم على دراعها إذ جاء قرد شاب فغمزها ثم انصرف فسلت يدها من تحت رأس القرد العجوز سلا رفيقا يعني سحبت ايدها كده ايه بالراحة كده علشان القرد العجوز اللي بيشخر ده ونايم ما ياخدش باله وبعدين القردة دي راحت مع القرد وايه وشافوا حالهم وبعد ما الست القردايه ديت عملت الحدوته دي قامت رايحه وحبت ايه تنام زي ما كانت كأن شيئا لم يكن فالمهم بتدخل ايديها كده بالراحه كده تحت ايه تحت قفا القرد اللي نايم فالقرد حس فلما حس ان في حد بيلعب تحت قفاه فاستيقظ فزعا فاول ما شافها جعل يحوم حولها ويشمها فصرخ صرخة عظيمة القرد ده القرود اتلمت وجعل يشير إلى القردة ده مين؟ ده القرد العجوز اللي هو جوز مين؟ جوز, جوز القرداية ديت فبيقول إن القرود قعدوا يدوروا يدوروا راحوا جابوا القرد اللي هو زنى بهذه القردة قالوا فأتوا بالقرد أعرفه وقاموا فحرين له حفرة كده وجعلوا يرجمونه بالإيه بالحجارة حتى قتلوه قال عمرو بن ميمون فلقد رأيت الرجم في الحيوانات قبل أن أراه في بني آدم ده الخبر اللي البخاري أورده مختصرا والصحفي المؤدب المتربي على الأدب قال لك لا يقبله إلا المجانين من ظاهر الجنون زي البخاري واللي أنا سميته لكم بقى الملايين بقى اللي قروا البخاري والعلماء اللي شرح البخاري والكلام ده طيب هل في حد بيقول لك وأنكره كثير من العلماء قديما وحديثا أنا بقول له يجيب لي اتنين أنكروه بس من العلماء ما يروحش يجيب لي كسير وعوير وثالث ما, وثالث ما فيه خير لا أنا عايز عالم له أهلية أنا لا أعلم أحدا أنكر هذا إلا ابن عبد البر وابن عبد البر أحد الأئمة الكبار من أصحاب الحديث والفقه بس ابن عبد البر لما اتكلم بقى على القصة دي تكلم بكلام العلماء مش بكلام الجهلاء وهقول لك ابن عبد البر اتكلم في المسألة دي ازاي آه ابن عبد البر قال هذا حديث منكر ليه لأن فيه إثبات الرجم في غير بني آدم وطبعا الدواب والقرود والحيوانات مش مكلفة مفيش فيها تكليف فازاي بقى يثبت الزنا وحد الزنا في من لم يكلف ادي مقصود مين ابن عبد البر ثم اردف ابن عبد البر قائلا ما نشوف بقول لك ابن عبد البر تكلم بكلام العلماء أردف قائلا ولو صح ذلك لعلهم كانوا طائفة من الجن تزيوا أو, أو كان شكلهم قرود وانت عارف الجن بيتشكل الجن بيتشكل بيقول له ولو صح ذلك لكانوا طائفة من الجن والجن مكلف يعني ابن عبد البر الأول أنكر وبعدين قال لك لو صح ذلك فتأوله إن هم جماعة من الجن أدي العالم العالم الأول ممكن ينكر السند ممكن ينكر المتن وبعدين بعد كده يقول لو صح ذلك يجد له مخرجا في التأويل لا ده المؤدب ده بيقول ده دول مجانين من ظاهر الجنون حتى ما شافش كلام ابن عبد البر قال لك والجماعة الحمقى الذين تكلفوا بتكلف ممجوج وأحمق راحوا يتكلمون بكلام يعني كلام ساقط والكلام ده وقال لك ربما كان القردة دول من نسل الذين مسخوا قردة من بني إسرائيل آه فعلا بعض العلماء أزهل الكلام بس علماء آخرون ردوا عليهم بحديث مسلم وغيره إن الله إذا مسخ نسلا إذا مسخ مسخا لا يجعل له نسلا ولا عقبا الجماعة من بني إسرائيل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال, قال لهم كونوا قردة خاسئين دول ما لهمش نسل ولا لهم عقب لكن العالم ما أنا زي ما قلت لك الفهم ده نعمة من الله قد لا يوفق العالم يلاقي الحديث صحيح ولا مطعن فيه بس المعنى مش مش راكب معاه مش راكب مع دماغه ما ينكروش يوم يحاول يتأول فقد يكون تأويله ضعيفا مردودا لكن هو ده طريقة أهل العلم أنه يتأول الخبر الصحيح أو يتوقف عن تأويله فابن عبد البر بيقول لك لعلهم كانوا من الجن عشان كده حصل لكده أنا بقى عايز أقول قول ابن عبد البر لو صح ذلك واحد ممكن يقول لك ما هو كده طعن في رواية البخاري لأن ابن عبد البر شكك في صحة الرواية أقول لك ابن عبد البر لم يقف على رواية البخاري ولم يعلم بها واحد يقول له أنت بتشم على ظهر إيدك جبت الكلام ده منين أقول لك لأن ابن عبد البر إنما روى هذا الحديث من طريق عيسى بن حطان عن عمرو بن ميمون ما شافش رواية البخاري وعيسى بن حطان ده حسن الحديث يعني وثقه العجلي وثقه ابن حبان وروى عنه جمع من الثقات يبقى أنا لو هحكم على واحد زي ده أقول أنه حسن الحديث ابن حجر العسقلاني قال في التقريب إنه مقبول أي عند المتابعة وإلا فلين الحديث حتى على كلام ابن حجر العسقلاني قد توبع في رواية البخاري مش هو عمرو عيسى بن حطان بيرويه عن عمرو بن ميمون ها خلي عيسى ده أي كلام رواية البخاري بقى فيها حسين عن عمرو بن ميمون يبقى روى هذا الحديث عن عمرو بن ميمون اثنان اثنان الأولاني حسين عند البخاري والثاني عيسى بن حطان لكن ابن عبد البر لم يقف على رواية البخاري ولو وقف عليها ما وسعه إلا أن يتأولها ولا يقول إنها منكرة ولا الكلام ده طيب نرجع لأصل المسألة برضو المشكلة هل غير المكلف عليه زنا وحد عشان يجيبوا القرد ويرجموه أقول لك عمرو بن ميمون لما رأى هذا وهذا يشبه بني آدم تماما وأكثر الحيوانات زنا القرود كما قال ابن قتيبة في مختلف الحديث يقول ليس هناك حيوان أقرب إلى الإنسان في الزواج والغيرة مثل القرود ويقول وفي أمثلة العرب يقولون أزنى من قرد لما يكون واحد من بني آدم مشهور بالزنا وبيزني على طول يقولون أزنى من قرد قال ابن قتيبة فلولا أن الزنا فاش في القرود ما ضرب المثل به فعمرو بن ميمون لما شاف المسألة تشبه بني آدم قال رأيت الرجل يبقى الصواب في المسألة دي لو أنا عايز أتعامل مع الخبر أقول هذا صح إلى عمرو بن ميمون ولكن أنا مش موافق عمرو بن ميمون على توصيفه للواقع لكن ما جيش أقول البخاري ومجنون وظاهر الجنون والكلام ده لأنه قد ثبت فعلا عن عمرو بن ميمون أنه قال هذا الكلام فممكن أنا أخالف عمرو بن ميمون في الفهم أخالفه في التوصيف أقول لا هو قال ده رجم وأنا بصراحة مش موافق على قصة الرجم دي يبقى خالفت فهم عمرو بن ميمون من غير ما تتهم البخاري انه مجنون وامر من المجنون كمان يعني بيقول هو لا يصدقه لا عاقل ولا مجنون طب المجنون ما يصدقش هو ايه بعد الجنون بقى لما يكون واحد مجنون عايزين نجيب درجة ثالثة يلبس بقى الأروانة بقى ويحط ايد الأروانة من ورا ولا ايه ما انا مش فاهم يعني المسألة ايه فالمسألة لما تشبه مجرد شبه زي ما أي بني آدم يقول الكلب أوفى من بني آدم ويقعد يقول الكلب بتاعه وإن الكلب لما أنا مرضت قعد يعيط وكان بيطبطب عليا وكان مش عارف بيعمل إيه وكان ناقص يجيب لي الدواء وعمال يتمسح فيا ده حتى ده أحسن من فلان وفلان الواحد بيقول هذا الكلام ليه رأى منه علامات تدل على وفائه وتدل على حسن صحبته إلى آخره فتأول هذا التأول إيه المنكر بقى في الحديث عشان يقول المجنون وظاهر الجنون ويجنن الأمة كلها ويبقى هو الوحيد بقى من بني آدم اللي ربنا ابتعثه على ال- في القرن الخامس عشر عشان يفهم ما لم يفهمه ملايين العلماء والله الذي يعتقد أن الحق فات ملايين العلماء وهو الذي أدركه هو ده اللي المفروض يروح يتحط في العباسية لأن لو رحت العباسية اللي جوه المستشفى دي هو يعتقدون أنهم أعقل العقلاء وكل المجانين هم اللي بره المستشفى عشان يقول مثل هذا الكلام ده, ده ابن المثنى روى في كتاب له اسمه كتاب الخيل أظن هو معمر ابن المثنى له كتاب اسمه كتاب الخيل يذكر في هذا الكتاب أنهم حاولوا أن ينزوا فرسا على أمه ينزي فرس على أمه يعني ينكحها فجاء الفرس وشم أمه فمرضاش إيه ينزو عليها فأتوا على الأم وجللوها بكساء غطوها ببطانية وجابوا الفرس ده اللي هو ابنها فنزى عليها فلما رفعوا هذا الكساء وشم أمه عمد إلى ذكره فقطعه من أصله بأسنانه يقول الحافظ بن حجر العسقلاني هذا والخيل أقل فطنة من القرود فالخيل أقل فتنة من القرود عمل في نفسه كده لما نزع على أمه فما بالك بالقرد وقد مر في كلام ابن قتيبة أنه أزنى من قرد ففين المنكر في الموضوع وفين الإشكال في الموضوع علشان بقى أننا يعني أخلع على البخاري وعلى علماء الأمة هذا الكلام الذي قرأته عليكم إنهم مجانين ولا يصدقوا إلا المجانين والكلام ده هذا شيء عجيب والله كمان حاجة من ضمن الحاجات الإمام مسلم رحمه الله روى حديثا في كتاب صفات المنافقين عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث ده رواه مسلم عن حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال خلق الله التربة يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين والمكروه يوم الثلاثاء والنور يوم الاربعاء وبث الدواب يوم الخميس وخلق ادم في اخر ساعه من يوم الجمعه يبقى الخلق كده كم يوم سبعه ايام خلق التربه يوم السبت خلي بالك انت وهو من الكلام عشان تعرفوا العلماء بيفكروا ازاي والجماعة دول اللي أمسك بقلم وظن أنه كاتب كيف يفكرون خلق الله التربة يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين والمكروه يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء وبث الدواب يوم الخميس وخلق آدم في آخر ساعة من الجمعة بين العصر والمغرب يبقى الخلق كام كده إيه سبعة أيام الحديث ده تكلم فيه البخاري وتكلم فيه علي بن المديني شيخ البخاري وتكلم فيه ابن جرير الطبري إمام المفسرين فالصحفي عايز يدللك يعني ان البخاري مش زي القرآن ليس كالقرآن في كلام مأخوذ على البخاري ومسلم هو كمان في أحاديث مأخوذة على مين على مسلم ومين اللي أخذ الحديث ده على مسلم وضعفه شيخه البخاري وشيخه علي بن المديني وابن جرير الطبري من أقران مسلم وأدرك ثلة من مشايخ مسلم قال لك أهو مسلم أهو في أحاديث متكلم فيه طيب حجة علي المديني إيه وحجة ابن جرير إيه علي بن مديني تكلم بكلام إسنادي تكلم في إسناد الحديث والبخاري كمان تكلم في إسناد الحديث نبص على السبورة كده آدي زي ما انتم شايفين اهو آدي حجاج بن محمد الأعور وادي هشام بن يوسف الصنعاني وادي محمد بن ثور الصنعاني التلاتة دول ها يروون هذا الحديث عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة هو ده الإسناد الموجود في مسلم حجاج بن محمد الأعور ده اللي في مسلم هشام بن يوسف الصنعاني ده رواه عباس الدوري معرفش انتوا شايفين اللون الأحمر ده ولا لأ أهو هشام بن يوسف الصنعاني روايته دي جت في كتاب عباس الدوري في تاريخ ابن معين ومحمد بن ثور الصنعاني ده رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة ورواه الطبراني في الأوسط التلاتة دول رووا الحديث بالإسناد اللي أنا قلته لكم دول علي بن مدين قال إيه بقى كما في كتاب علوم الحديث للحاكم قال ما أرى أن إسماعيل بن أمية ده هو أخذ هذا الحديث إلا من خلوا بالكم اللون الأحمر ده بقى إلا من إبراهيم بن أبي يحيى طب إبراهيم بن أبي يحيى ده بيروي عن قال, قال إيه بقى قال شبك صفوان بن سليم يده بيدي قال صفوان وشبك أيوب بن خالد يده بيدي وشبك عبد الله بن رافع يدي بيدي وشبك أبو هريرة يده بيدي وقال خلق الله التربة يوم السبت تمام العبدين المديني بيقول ايه بقى بيقول اسماعيل بن أمية ده أخذ الحديث من إبراهيم بن أبي يحيى وإبراهيم بن أبي يحيى متروك الحديث يبقى كأن إسماعيل بن أمية عمل إيه دلس إبراهيم أسقطه من الإسناد فالمفترض بقى الإسناد الجديد يبقى إيه الإسناد الجديد هيبقى ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان عن أيوب بن خالد الكلام ده أنت أنا أسلم بيه يوم ما يكون إسماعيل بن أمية مدلس فأسقط إبراهيم المتروك لكن ده إسماعيل ثقة ثبت لم يدلس ولم يرسل يبقى كلام علي المديني كلام مش صحيح طيب قال لك طب ما زي ابن جرير ما قال قال لك طب ما ده مخالف للقرآن لأنه ثبت في القرآن أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وحديث أبي هريرة بيقول أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وأدم في سبعة أيام يبقى حديث أبي هريرة مناقض لإيه مناقض للقرآن أنا بقول لك بقى على المتكلم بهذا أن يثبت أن يوم الجمعة الذي خلق الله فيه آدم كان عقب يوم الخميس الذي قبله حتى يعد سابعا ما احنا بنقول خلق الله التربة يوم السبت والجبال يوم الحد الشجر يوم الاثنين المكروه يوم الثلاث النور يوم الاربع وبث الدواب يوم الخميس كده ست ايام اهو انا عايز واحد يثبت لي بقى ان يوم الجمعة الذي خلق الله فيه ادم كان عاقب الخميس اللي قبله حتى يعد سابعا ولا يستطيع أحد لا أن يأتي بدليل لا من القرآن ولا من السنة أن اليوم الجمعة كان سابع الأيام والواو في هذه الأحاديث كلها لمطلق الجمع وليس للترتيب خلق الله تربة يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد الواو دي اللي ما بين وخلق وخلق وخلق انت ما تقدرش تقول أنها على الترتيب ليه لأن الواو ليست للترتيب ولكن لمطلق الجمع يؤيده أن الله عز وجل أخر خلق آدم بعد ما خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجن خلق آدم وطبعا قصة تأخر خلق آدم موجودة في سورة البقرة لما أمر لما خلق آدم وأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم وأمر إبليس أن يسجد لآدم كانت السماوات موجودة وكانت الأرض موجودة وكان الملائكة موجودين وكان الجن موجودين وآدم تأخر خلقه بعد ذلك فيبقى المتكلم بهذا اللي بيقول إن الحديث يعارض القرآن عليه أن يثبت أن يوم الجمعة اللي هو يوم خلق آدم كان عاقب الخميس الذي قبله حتى يعد يوما سابعا وحديث عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه يحل الإشكال من أساسه ولكن طبعا يعني الوقت يعني بتاعنا أزف وإن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة إن جمعنا الله عز وجل وإياكم سأتكلم بطرف عن هذا الحديث ثم أكمل الكلام عن بقية الاعتراضات التي اعترض بها هؤلاء الجهلة الذين لا يجدون درة عمر ولو كانت درة عمر موجودة لظل هؤلاء في جحورهم وما خرجوا ليتعدوا على سائر علماء الأمة ويلعبون في مصادرنا الأصلية أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
الله بالعلم والحب التقات وتعالقات هذه القلوب هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب رب الخلائق كلها فهو القريب فاعجل إليه بتوبة قبل المشي فالشمس تشرق بكرة ولها مغيب فالشمس تشرق بكرة